أهلك عيلتك ولادك ما تكونش نسيم ناوي تغير أول خطوة هتبدأ بيهم مين اللي باقلنا كل الناس بتروح وتيجي اسأل نفسك مين بيحبك حب حقيقي مين محتاجك مين بيحب انك تحتاجه عاش علشانك لما بيحزن انت علاجه عيلتك وولادك ما تكونش نسيم ناوي تغير أول خطوة هتبدأ فيها
السلام عليكم زينة النهاردة كبرت وأصبحت شابة رائعة الجمال وأخوها عمر كمان أصبح رجلا مرت الأيام بسرعة وباختصار بنقول إن العيال كبرت وبنشوف إن فعلا زينة شايفة نفسها إنها كبرت وشايفة نفسها كمان لازم يكون ليها شخصية مستقلة أما عمر عمر بقى أشد وثورته أشد وبيقول الاستقلال التام أو الموت الزؤام الحقيقة مرحلة صعبة جدا سواء على المراهقين أو حتى على الوالدين تعالوا نشوف دكتورة عبلة برحب بحضرتك ومش عارفة حلقتنا النهاردة بتخصك وتخصنا وتخص كل واحد الحقيقة وهي فكرة إن العيال كبرت يعني نبتدي بالعيال اللي كبرت ولا نبتدي بأولياء الأمور ولا نبتدي بك- باللي كبرت الاول شوفي مين فيهم نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم مفيش شك ان الولد النعمه المهداه الولد او البنت المكرمه والفضل وال واجمل آه، نعمه ربنا بيديها للانسان في حياته الضنا وحضره النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمه جميله قوي لكل شجره ثمره وثمره القلب الولد فشوفي قد كده بيبقى يعني الإنسان بيبقى فرحان وسعيد بضناه بصورة غير عادية الولد بيكبر في حضن الأم والأب ب- آه بحسب المنهج الرباني اللي اتعلمناه الأم عليها الاحتواء والرضاعة والحضانة والأب عليه الرعاية والتربية والإنفاق والاتنين بيعلموا و- و- ويعلموا بقى ال- ال- ال- الصورة الواجبة والمثلى للتعليم احنا ما نسيبش ضنانا ابدا في كل لحظة انت مع ابنك وسبحان الله في كل مرحلة محتاج الام والاب مش محتاج شغالين ولا محتاج مربيين ولو كانت حتى مربية جاية من العالم مش عارف فين آه، يعني ده حتى في مرحلة هو بيتعلم ازاي يمشي هو اتعلم ازاي يتحرك يلعب بايه كل ده لازم الام والاب معاه فبينشأ في هذا الجو مش حاسس بغربة حاسس بألفة مع أمه وأبوه في كل حاجة بيتحاوروا حتى اللعبة آم، حتى نوعية اللعبة حتى ال- ازاي نفك حاجة ونركبها في كل لحظة حتى وهو بيمشي بياخد- واخدين ايده مدين- مدينه فرصة يغ- يغلط وفرصة ي- وفرصة ي- ي- ي- يعني آه، يوجهوه حتى التوجيه احنا مش بننتقم منه احنا يخطئ بس ما بنتقمش نعم.
انا ما بضربوش عشان حضرتك انا تقصدي متغاظه بالعقاب يعني، ب- اه ب- بنقصد يعني العقاب.
انا بقصد العقوبه فعلا نعم.
يعني ما باجي اعاقبه ما بعاقبوش انتقام و- وت- و- وشفاء غيظ لا انا بوجهه وبرشده فبلاش حكايه الضرب في ال- اللي بنشوفها احيانا بنبتدي بالاسلوب ال- العادي البسيط ان احنا نحرمه من حاجه بيحبها نكلمه بالراحه نسيبه ي- ي- يتحمل غلطه ده, ده احنا بقى طول ما احنا بنربي وهو في المدرسه سهر وما عملش الواجب نسيبه يتعاقب في المدرسه تاني مرة نقول له شوف انت غلطت كذا كذا كذا حتى وقعد على التلفزيون بقعد جنبه وفهمه انت بتتفرج على ده ده وكذا يعني في مشاركة ولما يجي ابني يسألني ما بقاش متضايقة ومتأففة سيبني معايا بحضر معايا شغل يعني ده.
لازم ال- التفت إليه فلما هيكبر ونوصل بقى للسن اللي احنا خايفين منه أيوة.
مش هيبقى سن مخوف مم.
لان احنا بدأنا من الاول صح المراهقة بتبتدي من سن تسع سنين ل 21 سنة يعني احنا بنأكد ان التربية السليمة بتخرج لنا مراهق سليم لأن من دي البداية مرحلة بيمر بيها الجميع.
هيمر بهدوء وسكينة مش هنخش في المشاكل ال- المرعبة اللي بن- اللي بنشوفها النهاردة مم.
آه اللهم صل على حضرة الحبيب المصطفى قلت من سن تسع سنين ل 21 سنة وفي مراهقة آه س- آه، بسيطة مراهقة متوسطة وهي الآمنة مراهقة متأخرة اللي بتفضل بقى لحد 21 سنة أما معنى المراهقة فهي مرحلة التطور إلى الرشد وفيها متغيرات اجتماعية ونفسية و... و... وجسمانية وت- وتصحبها مظاهر وهذه المظاهر ممكن بقى تؤثر تأثير غير عادي على ابننا المراهق إن لم يكن هناك إرشاد مم.
من الأسرة آه، ماذا يحدث لشبابنا اليوم من بحس مش انتكاسات يعني الضد في كل شيء الضد في كل شيء ومفيش في تمرد في تمرد على الأوامر في تمرد على النصائح آه، ما بقاش حد بيسمع الكلام ايه اللي بيحصل له آه، معلش هي المرحلة دي آه، دي آه، يعني مظاهرها وهي برضو عايزة أقول دي ظاهرة صحية مش ظاهرة مرضية نعم هو في نقاط عايزين نتكلم فيها برضه في المراهقه وبعدين هرد على اللي انت عايزه اتفضلي.
في الفتره دي بتحصل تغييرات كبيره قوي وفي ناس بت بتخلط بين البلوغ والمراهقه البلوغ اول مراحل المراهقه البلوغ هي مرحله الاكتمال آه، ال- الجنسي مم.
ودي بتبقى بداية مرحلة المراهقة في فترة المراهقة بتحصل زي ما بقول تغيرات جسمانية, جسمانية جسمانية.
غريبة مم.
آه الولد يبتدي صوته يخشن يبتدي يخط الشنب شوية آه يبتدي يحس ان عضلاته بتكبر مم.
البنت آه صدرها الأرداف الجسم يبتدي يتغير شكله آه آه، لابد أن يكون هناك تفاهم وتفاهم صريح مع الأم والأب في هذه المرحلة مم.
الأم مع البنت أكيد و- والاب مع ابنه وخاصه في مرحله البلوغ نعم.
ودي نحط عليها مليون خط لأن هذه فترة حرجة فتره ومرحلة حرجه خطرة.
جدا وحد إذا ما ما تعاملش معاها وهتدخلني في السريه والخجل نعم والسريه والخجل هيكشف ويفتح كتاب السر السر مين صاحبه مم.
او التلفزيون والنت والحواديت دي كلها فالمفروض ما يبقاش في مرحله مصمته ب- لابد ان تنفتح هذه الامور قدام الام والاب بحيث بنناقشها ببساطه جدا خلي بالك يا ابني في كذا كذا كذا مم.
ما يتغي... الولد ما يجرو انا اعرف بنت في سن المراهقه كانت بتلبس حاجات آه، زي الجلد كده عشان تداري صدرها مم.
مكسوفه ان ازاي تتغير لان خدي بالك المرحله دي مرحله آه، هو طريد من الفئتين طريد الاطفال وطريد الرجال مم.
والنساء يعني لا هو طفل هو ولا هو راجل بين البنين كمان.
فبين البنين دي قضية خطيرة جدا وممكن يتعرض لتغيرات نفسية آه، و- وممكن يحصل نوع من التوتر الشديد وخاصة إذا كانت البيئة أو النمط الحضاري طويل ومعقد مم.
يعني مثلا إذا كبرت المسافة ما بين آه، البلوغ وبين تك- التكسب وكيف يعيش وكذا إذا طولت هذه المسافة بتوص- بتكبر معانا برضو ال- الأمور النفسية وندخل في متاهات كثيرة مم.
عشان كده المرحلة دي آه، بيتعلم فيها حرفة بيتعلم فيها الأول احنا بقول إذا كان في بيئة حضارية نعم.
بيتعلم في المدرسة وبعدين الجامعة وبعدين اللي يؤهله للعمل كل ده بياخد وقت هتلاقي كل هذا الكلام آه، مختصر جدا في إذا كان بيعمل في الأرض فلاح أو مع أسرته نعم.
هتلاقي أو عامل.
المرحلة بقت قليلة وبسيطة ما بين البلوغ وما بين ال- ال- إنه يتكسب ويقدر بعدها على طول يفتح بيت في القضية مش مشكلة ما تبقاش صعبة عشان بالنسبة كده القضية كبيرة بالنسبة لعالم الوفرة مم.
أو يعني الأسر الطبيعية العادية في المجتمعات المتحضرة نعم التي لديها إمكانيات التي لديها إمكانيات فالمهم لابد أن يكون هناك آه، أمور آه، مهمة جدا أهمها أن الولد يرضى بنفسه ويتعامل مع نفسه بصورته الجديدة ودي برضه بإرشادات الأم والأب مم.
آه، يتعامل مع ظروفه الحالية بصورته الجديدة نعم يتعامل معاها ب- ب- ازاي انت راجل يبقى خد مظاهر الرجولة مم.
ما يبقاش ما ياخدش مظاهر ال- العيال مم.
آه، ال- الاستقلالية الذاتية ممكن تحصل وتفرحي بيها بلاش يخش بلاش تبقي اتعودتي كل يوم تطبطبي وتغطي لو هو عايز يتغطى لوحده وعايز يقوم يتعشى لوحده افرحي بده لانك انت مهم تكوني شخصيته مم.
آه، اياك وقهر شخصيته نعم اياك بس القيم برضه مهمة جدا لازم أقف عندها كلمة إن أنا بستمع لإرشادات الوالدين، أنا شايفة إن هم بيرفضوا إن هم يستمعوا لإرشادات الوالدين وبيحبوا يسمعوا لأصحابهم، يحبوا لل- للمقربين من ال- من اللي معاهم، لكن الأب والأم بيبقى فيه عشان يعني- لان انا لازم اصاحبهم من البدايه مم.
لازم يخشوا مع يخشوا في حضني وانا بتكلم يعني إيه انت بتحبي ابنك وبنتك قوي وبتقولي كلمة حب وبتأكلي بالحب وبتنيميهم بالحب صحيح حقيقي.
لكن هم عايزين توظيف لهذا الحب مم.
انه ينفع ب- ينفع بعد كده راجل يخدم مجتمعه وينفع زوج يبقى قوام على بيته طب إزاي أعمل الكلام ده؟
ازاي ده انك تكوني شخصيته افرحي بيه لما يبقى له شخصيه مم.
افرحي بيه لما يقول لك انا يا امي هعمل انا كذا كذا مم.
ما تقولي شوف الواد ما يسمعش كده. لا ابدا افرحي بيه واديله يعني نثني عليه ن- اثني عليه وفهمي وه- وهيئيه لده هيئيه انك انت هتحمي امتك هيئيه ان ليك دور كبير لازم ما تديلوش الادوار القصيره اديله دايما خطه مستقبليه بكره يعملها واحنا لنا خصوصيه امتنا النهارده لها خصوصيه تربيه مش موجوده يمكن في اي وقت تاني او عند اي حد تاني مم.
احنا لينا خصوصيه تربيه حتى الكتاب اللي ابني يقراه لازم يكون موجه توجيه صحيح نعم.
ويعني ده احنا يعني اسرائيل استفادت من ادب الاطفال و- ووجهت آه، آه، يعني اطفالها بصوره يعني انا زعلانه احنا اولى الناس بهذا احنا اولى الناس باعداد اولادنا وتربيتهم على حضارتهم وعلى موروثهم وعلى آه يعني كنوزنا اللي بتضيع الواحده تلو الاخرى اللي جاي ايه اذا كنا هنهون وندوب ثقافتنا بهذه الصوره فالمرحله دي محتاجه ام واب في قمه الوعي هتخش في اخطر قضيه في هذا الوقت اللي هي القضيه الجنسيه معلش تسمحوا لي هتكلم فيها آه و- ومش عيب نفتحها بس بمنتهى الادب لابد اني اعلم ابني اولا سيدنا الامام علي قال كلمه جميله قوي قال علموا اولادكم على غير شاكلتكم فانهم مخلوقون لزمان غير زمانكم ده ما لقب كان- كده هنا في تلخيص رائع ما كانش في ايامهم نعم.
بقى لا النت ولا ال- الحواديت ال- السي دي اللي يحطه يقول له yes no اديله احلى معلومات واحسن معلومات واللي هو عايزه ياخده لا في اب يوجع قلبه ولا ام تت- تتعبه نعم.
مفيش الكلام ده نعم.
فانا لازم اعلم ابني بهذه الصوره اعلمه من ايه من خلال القران الكريم يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا يبقى انا كده بعمل انسنه للع- للعلاقه الجنسيه انها ليست مجرد اشباع جنسي وانما هي وسيله حياتيه لاستكمال آه، البقاء بقاء النوع الانساني على فكره انا شايفه ان في رقي في التربيه وهي التربيه الاسلاميه شايفه رقي حتى في آه، زي ما حضرتك قلتي الجانب الجنسي الحقيقه نقطتين مهمين جدا احنا عند خصوصيه التربيه في الدين الاسلامي ولها خصوصيه خاصة جدا إذا تعرفنا عليها أكيد كل هذه المشاكل ستحل بمنتهى السهولة وتكلمنا وما زلنا نتحدث عن الجانب الجنسي خاصة في مرحلة المراهقة.
آه. فالاب بيفتح هذا الموضوع مع ابنه بيتكلم فيه وزي ما بقول لك ب- ب- بيحدث نوع من انسنه هذه المعلومات تبقى ارقى من الايه الحيوانيه والشهويه اللي بنشوفها وبعدين يهوي احنا رجعنا تاني للحيوانية أو في أو في شيء اي شيء الله بوستك يفتح كده، عليك.
آه.
صح لان النهارده يعني معلش احنا بنشوف اللي بيقول لك آه، بيدافعوا عن حقوق الانسان عالميا وكذا ما شفناهمش وضعوا حد للاباحيه ال- ال- الزاحفه نعم.
على آه، العالم ككل ده في ناس في اوروبا في في فرنسا وفي انجلترا وفي كندا كمان آه، يعني بداوا يدوروا على آه، خطوط دفاعية تحمي أولادهم شوفي رغم ال- ال- يعني الحرية مم.
تحمي أولادهم مما يأتيهم من عبر عبر السماوات رغم المفتوحة الانفتاح رغم الحرية رغم الإباحية رغم كل شيء بدأوا رغم يرجعوا اللي تاني يسجلوا لنا.
للقيم طب ما احنا عندنا قيمنا يا ناس ما احنا عندنا اللي يحافظ علينا ويحافظ على اولادنا ويحمي بيوتنا ما احنا عندنا اللي نقف بيه قدام ربنا سبحانه وتعالى ونقول الحمد لله نجحنا في دورنا كاباء وامهات ونجحنا في دورنا كابناء ما احنا عندنا كل ده فارجو ان احنا نتمسك بيه ونحافظ عليه يعني قضيه القضيه دي مش محتاجه دروس زي ما بن- بنسمع وشايفين آه، آه، ده ممكن قوي من خلال تدريس الفقه ابننا وهو كده في مراحل متعددة هيعرف ان في فترة آه، يعني في لابد من الاغتسال وفي حدث اكبر وفي حدث اصغر واحنا بنشرح آه، الاحياء بنفهم واحنا بنشرح كذا بنفهم وبنفهم التزاوج ده شيء طبيعي ولكن في في- بالنسبة لأي تزاوج بين شخصين اسمه زواج حتى نعم.
لو ما كانش لكن بالنسبة للإنسان لازم يكون قال- بصورة مشروعة عشان يبقى كذا عشان تبقى في طهارة والأول يعني عمليه بقى ايه هنا هنا ممكن السؤ- هنا السؤال آه.
لماذا رغم هذه الثقافة العالية وأصبحنا منفتحين هي فين يا ضنايا الثقافه اللي الثقافة اللي حضرتك ذكرتيها أثناء دراستنا للمواد ما احنا وخروجنا ما- ما- ما- للتعليم للاسف و- ما حطيناش عليها دايره الضوء وفهمنا وفي الوقت ده يعني آه، مثلا آه، آه، بنت صغيره كان اولادنا مثلا لما يروحوا المدرسه وهم اطفال يسمعوا بنات تانية تقول ايه انا ما انا ما عليا صلاه فتروح قايله زيهم انا ما عليا صلاه ما يعمل عندها خمس ست سنين ولا سبع سنين بس يعني مجرد انها فاهمه ان ما عليا صلاه طب ليه؟
مم.
تبتدي المدرسه تشرح بقى مع, مع وتتدرج في مراحل العمر وتشرح زي ما بقول الخجل له آه، آه، يعني ايه منطقه آه، اذا تعداها مم.
ما بقاش خجل بقى بقى مرض بقى ضعف بقى وهن آه، ال- الحياء بقصد الحياء فلا بد من الام والاب يكونوا على قدر من الانفتاح ال- ال- اللي فيه الحياء المشروع الحياء الايجابي اللي يفهم ولادنا من غير ما نجرح ونخدش يعني بيني وبين حضرتك كده يعني مش عملية صعبة شوية في لا.
هذه الفترة بالتحديد آه.
ان احنا نحدث هذا الاتزان ما بين هذا وذاك لما اخدها بطريقه ما هي دي بقى آه، آه، شطاره اللي بيتكلم بقى احنا بناخدها بطريقه عاديه جدا م- ما- مش طريقه فيها اي نوع من ال... من اثاره الوجدان لا يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان وعشان يعيش وعشان يحيا فلا بد ان تكون كذا والا اصبحت الحياه ميكانيكيه جافه ولازم نعمل آه، بسرعه حتى طريقه الكلام وبعدين يا سلام لو الانسان حافظ على طهارته طهارته الباطنه وطهارته الظاهره طهارته الباطنه انه حتى ما يفكرش في حرام عشان ربنا ما ي- يعني احنا فاكرين حديثنا الكلمه الحلوه اللي قالها الرجل ل- لاحد الصالحين خاله قال له الله قول دايما اما تلاقي نفسك بتفكر افكار وحشه الله معي الله ناظري الله حاضري الله معي معقوله يشوفك يا- ف- في وضع مش مظبوط يا ابني لا تجعل الله اهون الناظرين اليك يا ابني احذر اوعى تخلي ربنا اهون الناظرين اليك يا ابني اتقوا معاصي الله في الخلوات فان الشاهد هو الحاكم واخد بالك وبعدين بقى ابتدي بالبدائل الراقيه اللي هي دايما بقولها اشغله لازم رياضه ولازم اهتم بنوعيه الرياضه اهتم بنوعيه الطعام اهتم بالمرتبه اللي ابني المراهق نايم عليها بلاش المرتبه الخ- الطريه قوي دي آه، مرتبه تكون جافه شويه آه، آه، اهتم بانه ما ينامش الا لما يكون ادى فروضه وعملنا رياضه كلنا لو ادت ان الام والاب يعملوا البيت آه، بتاع ده اللي بيعملوه جديد ده ال physio الحاجات Aerobics.
اللي- آه، ايروبكس ده والكلام نعم.
ده الم- البيت يبقى كفايه كفايه نكد انا من فضلكم اللي عنده مراهقين في بيتهم كفايه نكد الاولاد بيعبوا وبيحسوا بيؤثر.
بالقهر وبتضخموا المشكله والبنت تحس انها ملهاش حد يا سلام لو يظهر فارس الاحلام بسرعه عشان تلحق تسيب هذا المكان وما نعرفش فارس الاحلام في الفتره دي صح ولا غلط جميل قوي حضرتك قلتي جبتي سيرة البنت او الفتاة وبحس الحقيقة في اليومين دولت ان هي ليها كتالوج خاص يعني لازم ان احنا نفك شفرة الكتالوج ده عشان نعرف نتفاهم معاها لا، يمكن من اي شخصية اه دي قضيه يعني قضيه كبيره محتاجه بقى ايه لا دي حلقه بقى ان شاء الله هنعملها عن طيب.
البنات آه.
واسرار البنات آه.
ولكن دايما في يعني علامات استفهام على هذه المرحله آه.
آه يعني مرحله المراهقه عموما بترتبط باندفاع مم.
وباخطاء كثيره جدا اه كيف يتعامل المراهق مع اخطائه وكيف يتعامل المربي مع اخطاء المراهق احنا احنا بشر واوعوا تطلبوا من ولادكم اللي انتوا ما قدرتوش عليه ولازم نتقبل اخطائهم و- ولازم المهم بس ما يكونش هذا الخطا فاحش نعم.
ومؤثر على الاخرين يعني لا دايما يؤذي الاخرين يعني اه ولا- طبعا نعم طبعا ف آه، وزي ما بقول مصاحبتي لاولادي في الفتره دي البيت المتحاب اللي فيه مودة ورحمة مش هيحصل مش هنلاقي الولد عنده ملف سري والبنت عندها آه، آه، ملف بامبي زي ما بتسميه يعني الملف البامبي انا هتوقف عند الملف البامبي يعني هل هو ده فيه شيء من الخصوصيه او السريه؟
مفيش شك مم.
في الفترة دي آه، عايز يحس باستقلاليته وعايزة تحس انها بقت آه، كبرت مم.
وبتقيس دلوقتي ال- ال- يعني جزم مامتها بتيجي على قدها والفساتين بتاعتها بتاعت زمان بتيجي بتاعت مامتها بتيجي على قدها وممكن تعمل لها لخبطه في حاجتها وهكذا ممكن يحصل آه، خلي الامور دي تبقى تحت عينك مش بعيد عنك ودي نقطة خطيرة جدا بتقع فيها المرأة العاملة نعم.
انها في الوقت ده في المرحله العمريه دي بالنسبه للام بترجع متهالكه وتعبانه ومش واخده بالها من حاجات كتير قوي آه، ال- آه، مع ان المراهق محتاج آه، محتاج مثلا ام لها مليون عين واب أيوة.
نفس الحكايه اولا طريقه اكله بتختلف عن اي وقت تاني عايز ياكل كتير قوي مم.
ياكل اي حاجه يعني ممكن يفتح التلاجة ياكل اي حاجه المفروض ان في عادات غذائيه بعلمها له مم.
آه، بتحصل في الفتره دي آه، ايديه بتكبر اكتر من اللازم آه، مش عارف يحصل له آه، لخب- يعني مم.
ش- شكله بيبقى فيه- اضطراب في اضطراب في اضطراب آه، من كتر ما تقعديش تقولي اوعى تاكل هيضطر ينزل الشارع ياكل اي كلام مم.
و- وممكن يتعرض للامراض ما تجرحيهوش قصاد اخواته أيوة.
بس حضري اكل صحي في الثلاجه اعرفي انه أصبح- هياكل من وراك اصبح اكثر حساسيه جدا لا، بس خل- جعان جاي بس عنده حاله آه، جعان عايز ياكل لان عشان يواجه على ال- فكره انا بضحك دلوقتي ان في امهات بتبقى سعيده جدا لما بتلاقي اولادها الولد بالذات بياكل كتير تقول لك ده كبر يعني دخل في المرحله مش اي اكل ممكن ياكله في المرحله دي يعني السكريات قوي لا الكلام ده طبعا احنا ما شاء الله يعني أيوة.
يعني المرحله دي محتاجه ام واعيه نعم ام واعيه صح كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته نعم.
حاجه تانية آه، آه، الولد آه، ممكن في الفتره دي ما يعرفش يمسك الاشياء ممكن تقع منه مم.
ما تشتميهوش او بنتك ما تروحش شتماها مره واحده كده أيوة.
لانه ما عندوش القدره على انه آه، ال- الحاجات البسيطه الطرفيه دي ما يقدرش عليها بسهوله حقيقي اه مرحله فعلا فعلا بيحصل وبنشعر ان ده نوع من انواع الاهمال لا مرحلة غريبة مرحلة لأن زي ما بقول لك طريد عالم الكبار وعالم الصغار آه.
وبعدين عايز باين- ايه برضه باين.
يثبت نفسه في حتة بقى مهمة قوي برضه على الآباء ياخدوا بالهم منها مم.
آه يعني لازم اديهم واعظ ديني قوي في قلوبهم قوي عشان يحافظوا على نفسهم أيوة.
يعني انت رجل هتبقى راجل مسؤول وعندك اولاد وهتبقى وهتبقى مم.
اياك من العلاقات الغير سويه يبقى هنا- ونشرحها له يبقى هنا القدوه بقى يبقى هنا ونشرحها اهميه القدوه بقى لازم انا اكون قدوه علشان ابني لا أو ده, بنتي.
ده انا بتكلم في امور اخرى مم. نعم انا بتكلم في امور نعم.
اكثر خطوره مم.
يعني الاب يفهم ابنه اياك اي حد يقترب وطبعا ده انا بوصي الام من كتر- بوصي الاب من كتر الاحداث اللي احنا لا بنشوفها.
سواقين نعم آه لا مش عارف طباخين لا مش عارف لا ايه لا خادمة.
آه، لا ده بالنسبه ده بالنسبه للعلاقات اللي هي الشاذه نعم.
بالنسبه للولد أيوة.
لان دي للاسف انتشرت قوي وخاصه نتيجه هذا نقرا عن الاختلاط حوادث وهذه آه، يعني عديده مش هقول وطبعا كثيرة.
سببها حقد وسببها آه، يعني امتهان وسببها انتقام ومرض.
اسباب كثيره واحد أمراض قال لي انا نفسية.
بنتقم من من راجل بشتغل عنده في اولاده اولاده شوف الجبروت مم. لا حول ولا قوه شوف إلا بالله.
الجبروت.
فقد. مم، ممكن آه.
يكون فقد التاني بيعامله معامله سيئه وما بي مثلا اي صوره من الصور لكن ده برضه ما ما يدفعوش لهذا مم.
ال- برضه نخلي بالنا من نوعيه الخدم اللي في البيت آه، وده هيبقى اكيد لها لازم يكون لها حلقه لا ان شاء الله هيكون لي ونفس استثمار.
الشيء بالنسبة نعم.
للبنت يعني المهم الجزء ال- الوقت ده مم.
ممكن نت- تتفتح عينه إما على الحرام مم.
أو على ال- ال- اللي ك- كل حاجة خطأ سواء كان شاذ أو كذا مم.
أو شذوذ أو كذا نفس الشيء بالنسبة للبنت طبعا آه، الحلقه كالعاده بتمر سريعا مع حضرتك واحنا كان نفسنا ان احنا نتعرف ايضا على دور المؤسسات في احتواء ثوره المراهقين والنوادي واشياء كثيره جدا آه، لكن ان شاء الله زي ما بعدكم كل مره هيكون لنا لقاءات اكبر مده كانت اطول مع بنقولها في دكتور عبلة.
الحلقة البامبي.
ان شاء الله عندنا حلقه ان شاء الله قادمه ايضا عن اسرار البنات او الصندوق البمبي كما اطلقت عليه دكتوره عبله اراكم ان شاء الله في هذه الحلقه وكل وكل حلقه ان شاء الله من خلال هذا البرنامج وبالتحديد موده ورحمه ودائما نحن في حاجه الى الموده والرحمه فهما الحياه والى اللقاء أهلك عيلتك وولادك ما تكونش نسيم ناوي تغير أول خطوة هتبدأ بيهم مين اللي باقلنا كل الناس بتروح وتيجي اسأل نفسك مين بيحبك حب حقيقي مين محتاجك مين بيحب انك تحتاجه عاش علشانك لما بيحزن انت علاجه عيلتك وولادك ما تكونش نسيم ناوي تغير اول خطوه هتبدا فيهم
لماذا يلجا الشاب او الفتاه للادمان لغياب الوازع الديني طالما إن فيه تفويتة أولى أين القدوة ده ممكن هي تكون خايفه من هم يلقي اللوم عليها احنا في زمن عجيب وزمن شياطين الانس غلبوا شياطين الجن ازاي هي تعرف تلملم نفسها تاني علشان تقدر تواجه مثل هذا يعني هذه الكارثه من ضمن الوفدات النهارده تخريب ولادنا